بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله وقلنا ان هذه الايه جاءت ردا على سؤالهم لرسول الله الذي حكاه الله في قوله سبحانه ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين أي الوعد بالعذاب الذي توعدهم الله به فكأنهم استبطأوا نزول العذاب فقالوا تهكما متى هذا الوعد الذي وعدتنا بأنه سينزل بنا عذاب إلى الآن لم ينزل وقلنا إن هذه الآية نزلت بعد قوله سبحانه ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا لا يظلمون. قولهم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين يدل على أن الآية الأولى وهي لكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم لم تنزل في ليوم القيامة يوم يدعى كل أناس بإمامهم وتدعى كل أمة بنبيها يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا أمة موسى يا أمة عيسى لأنه لو كان الكلام في ذلك الوقت لما قالوا بعدها ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لأن ما دام وعد يبقى لسه ما حصلش فإن كان في يوم القيامة المسألة دي ما كانتش تنفع يبقى إذا جتعين أن تكون الآية وهي أن الله أرسل لكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم أي بين المؤمنين والكافرين به وهذه الآية ترشحها آيات كثيرة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما كان ربك بمهلك القرى بظلم واهلها غافلون رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا كل ذلك يؤيد أن الرسول المرسل إلى الأمة هو الرسول الذي جاء بمنهج الله فآمن به قوم وكذب به آخرون فقضى الله بين المؤمنين وبين الكافرين بأن خزل الكافرين ونصر المؤمنين خزلان الكافرين وعذابهم استبطؤوه فقالوا متى هذا الوعد اكنهم بيتهكموا كان ما دام وعدتنا ولا جاش لنا عذاب يبقى المساله كلها كلام في ايه في كلام ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين في ان الله يفصل بين الايمان والكفر بخذلان الكفر ونصر الايمان قال الله لرسوله قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا انتم تسالونني وما ذنبي انا مبلغ عن الله ولا املك لنفسي ضرا ولا نفعا فضلا عن ان املك لكم انتم ضرا او نفعا انما هذا الامر بيد الله ولكل امه اجل ينزل بها العذاب او يقع فيها الفصل هذه عند الله وليست عندي لاني لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا قول الحق بعد ذلك الا ما شاء الله يدل على ان الانسان يملك لنفسه نفعا وضرا ما دام ما دام حصل استثناء قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله يبقى اذا ما شاءه الله اللي هي بعد الا الاستثنائيه يدل على ان النبي والناس يملكون لانفسهم نفعا وضرا نقول له نعم لأن الإنسان خلق على هيئة القصر في أمور وعلى هيئة الاختيار في أمور على هيئة القصر في كل ما لا تكليف فيه وعلى هيئة الاختيار في كل ما فيه تكليف من شاء فليؤمن ومن شاء إن تطيع تعصي كل ذلك داخل في نطاق اختيارك يبقى إذا الإنسان إن صنع طاعة يبقى ملك لنفسه نفعا وإن صنع معصية يبقى ملك لنفسه إيه ضرا وأيضا فهناك مجريات أمور في أمور الاختيار المنتحر مثلا واحد عايز ينتحر جاب حبل عشان يشنق نفسه هو بيلحق بنفسه ضرر ولا لا وبعد ذلك في الوقت اللي عمل فيه الحبل وشد الخية فوجئ بأن أبوه أو أخوه أو حد راح إيه صح يبقى هو أراد إيه بنفسه إيه ولكن الله لم يشأ أن يموت يجي يشرب السم فيدركه أهله أو أحبابه ياخدوه يعملوا له غسيل مياه يبقى هو أراد بنفسه إيه أرا- ولكن الله لم يشأ ولكن الله لم يشأ ذلك ففي الأمور الاختيارية يملك الإنسان بتوقيت الله في الاختيار يملك لنفسه ضرا وإيه ويملك لنفسه ضرا ونفعا لكل أمة أجل لا تحددوا آجال الأمم استئصالا أو عذابا أو نصرة من عندي ولا من عندكم لأن دي العباد دائما يعجلون والله لا يعجل بعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد لما نتعجل الله ويوافقني يبقى هو ربنا موظف عندنا نقول له هات هيجي لا ده في كنترول أعلى يقول لك ما تتعجلش دي ما تستعجلوش لأن كل حاجة لها أجل إيه أجل محدد وأجل إيه موقوت الحق سبحانه وتعالى يقول سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان إيه عجول يقول إلهي أعمى ولا شفش ولا شفكش إلهي أ- أشرب الولية تقول لابنها أشرب نارك بالله لو عجل الله هذه المسألة كانت تبقى في الصالح ولا ولا في الطالح فكون الله يؤخر الأمور إلى مراداته رحمة بكم ولا مش رحمة رحمة إيه بكم لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون طب إذا جاء الأجل صحيح ما يتأخرش عن ميعاده إنما طب بالله إذا جاء الأجل ما يتقدمش عن ميعاده طب ده هو جه دلوقتي هل ممكن إنه يبقى يتقدم ده وقع دلوقتي أهو يبقى فإذا جاء أجلهم الجواب هنا إيه لا يستأخرون إذا جه الأجل ما يتأخروش يستقدمون ديا ليست من الإيه من مدخلية الجواب أي أي بيقول إيه إذا جاء أجلهم لا يستأخرون عنه وهم لا يستقدمون قبله يعني طب مش هي جواب الشرط والا فيبقى كيف ياتي الاجل وبعد ذلك يقول لك ده يموت امبارح طب اجله النهارده يبقى ما يستخدمش يعني ما ما ماتش امبارح يقول له ما تنفعش يبقى اذا الجواب ايه اذا جاء اجلهم لا يستاخرون عنه وهم اصلهم ما يستخدموش الان قل رد تاني بقى ال- الرد الاول انا لا املك لنفسي إيه؟ ضرا ولا نفعا ودي مساله بيد الله يجيبها في الوقت الاجل بتاعها المناسب الرد الثاني ليه سنوافقكم ونجيب لكم العذاب طب ان اتاكم العذاب ايه اللي هيحصل ايه اللي نشوف كده اللي هيحصل عشان تعرفوا انهم اغبياء في الايه في السؤال قل أرأيتم أخبروني إذا قلت كده أرأيتم أو أرأيت كذا وكذا يعني أخبرني أخبرني عما تيجي الواحد كده شاف حصى في الشارع تقول له أرأيت الحادثة اللي في ال- يقوم يعمل إيه هو يقول لك إيه وكذا وكذا وكذا يبقى أرأيت معناها إيه كنت شفت أخبرني أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا بياتا او نهارا اي في اي وقت برضه مبهم برضه ايه بس بياتا او ن... بياتا يعني ليلا لان الليل محل الايه البيتوته والنهار محل الايه الظهور والزمن الزمن اليومي مقسوم قسمين ليل ونهار فهو برضه ما قال لهمش هيجي لكم ليل ولا نهار قال لي يا دي برضه ابهمه ولا ما ابهموش ابهمه حتى في اليوم ابهمه بياتا يعني البيتوته نهارا يعني بالنهار طب وايه البيتوته قال لك لان الانسان بيبقى في هذا الوقت مكنون في بيته وغفلان ونايم طب وفي النهار قال لك مشغول بحركه الحياه فتبغته الايه فتبغته الايه المسائل طيب اذا حصل العذاب يا ليل يا نهار هناك او امن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون او امن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحى وهم ايه يعني يلعبون يجي كده يجي ولو نظرت في الواقع لوجدت ان العذاب ياتي في الليل وفي النهار معا في الليل ان اللي عندهم ليل في ساعة ما دول عندهم ليل في آخرين عندهم إيه؟ نهار يبقى يجي في الليل وفي النهار وقت واحد ولا لا يبقى يجي في الليل وفي النهار وقت واحد ما تقولش الاجل هيتوزع كده وكده لا هيجي عند عند جماعه ليل وعند جماعه ايه وعند جماعه نهار طيب اذا وقع هذا العذاب بغته بتستعجلوا ايه بقى بتس... ايه اللي بتستعجلوه اذا جاء العذاب بغته ايمانكم مش هينفع دلوقتي الان وقد عصيت قبل طب امال هتاخدوا العذاب ولا تستفيدوش مش هتؤمنوا لان ايمانكم ما ينفعش يبقى كسبتوا ايه انتم الان كسبتم ان بعذاب ولا فيش ايه ايمان مقبول يبقى في عذاب دلوقتي وفي عذاب كمان في الايه الاخر يا ريت لما يجي العذاب يبقى ايمانكم يقبل كان من الممكن يبقى انتم بتستعجلوا ايه يبقى انتم اغبياء في الاستعجال لان استعجال يزيد الامكم في الدنيا فوق الامكم ليه؟ لأنه لا ينفعكم الإيمان في ذلك الإيه؟ في ذلك الوقت. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ بتستعجلوا إيه؟ بتستعجلوا إن العذاب يضاعف عليكم يجي لكم العذاب تتعذبوا وإيمانكم مش حي إيه؟ مش هيقبل يبقى باقي عليكم عذاب مين؟ انتوا زودتوها على نفسكم ولا لا؟ تبقوا بتستعجلوا ايه يا خايبين؟ ده تفكير ايه؟ تفكير خايب ثم قيل للذين ظلموا لا لا لسه الآية الثانية آه. أثم إذا ما وقع آمنتم أيكون إذا ما وقع أنتم هتؤمنوا نقول آه هنؤمن ما ينفعش إيمانكم يبقوا تعذبتوا بلا مقابل ولا لا تعذبتم بلا مقابل أثم إذا ما وقع آمنتم به آه الآن يعني الإيمان ده الآن ما ينفعش الإيمان وقد كنتم به إيه؟ تستعجلون يبقى إذا الاستعجال بتاعكم ملوش معنى ليه؟ لأنكم إن استعجلتم ووقع العذاب فلن تستفيدوا به إيمانا لأن الإيمان في هذا الوقت لا إيه؟ لا يقبل زي إيمان فرعون ما قبلش لما جاله الغرق قال, قال إيه؟ آمنت بالذي آمنت به إيه؟ بنو اسرائيل قال له الان وقد عصيت قبل يعني كلام ما ايه ما ينفعكش ثم قيل للذين ظلموا يدل على ان في عذاب ثاني يبقى انتوا زودتوا بالاستعجال عذاب على عذاب خدتم العذاب اللي هو في الدنيا بدون مقابل وهو ان ايمانكم يقبل وبعدين تيجوا في الاخره تذوقوا ايه العذاب ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد المخلد اللي ما ينتهيش هل تجزون الا بما كنتم تكسبون يعني ما ظلمناكم ليه لاننا بلغنا بواسطه رسول ذي معجزه ومعه منهج مفصل مؤيد وامهلناكم مده طويله وهذه المده الطويله انتم ما استفدتوش منها في الايمان يبقى هتتعذبوا دلوقتي وتتعذبوا امتى في عذاب خلد ليه اشمعنى جاب خلد هنا قال لك لان عذاب الدنيا بالخزي او الهوان او او الى اخره عذاب موقوت لكن العذاب اللي يخاف اللي هو العذاب الايه العذاب المؤبد ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما كنتم تكسبون تكسب ما هو الكسب الكسب أن تجيئك زيادة عن أصل يعني بتتاجر في عشرة تقوم تيجي تاخد خمستاشر يبقى ربحت كام يبقى الكسب زيادة عن الايه عن الأصل وهل الذي يعمل المعصية يكسب زيادة عن الأصل قال لك في عرفه كده ربنا محرم عليه كده عمال بيحلله يبقى عمال بياخد أمور زيادة في التحليل ولا لأ بينقص من التحريم ويدخل في ايه في التحليل او العكس يبقى هو فاهم انه ايه ان هو كسب تبقى اذا ما دام يفهم ان هو بيكسب يبقى بينظر الى ايه الى واقع اللذه في ذاتها غير متعلق الفهم بتبعاتها يبقى هو فاهم انه ايه ان هو كسبان وهو في الواقع خسران وبعد ذلك يقول الحق سبحانه ويستنبئونك أحق هو الله طب ما هم هم قالوا هناك ويقولون متى هذا الايه الوعد رجعوا تاني ليه ويستنبئونك معنى يستنبئونك يعني يطلبون منك النبأ والنبأ هو الخبر المتعلق بشيء عظيم مهم يستنبئونك يعني يطلبون الخبر منك أحق هو ايه اللي احق هل الكلام هو فرضه في الكلام الاولاني ويقولون متى هذا الوعد نقوم نقول له نشوف كده الايه بتقول ايه ويستنبئونك احق هو قل اي وربي انه لحق وما انتم بمعجزين كلمة حق هنا لها معطيات كثيرة جدا واسعة لأن هو يمكن أن تعود على أصل الدين قرانا ونبوه وتشريعا الكلام ده اللي انت بتقوله ده حق القران ده حق التشريع اللي انت جايبه حق نبوتك الكلام فيها حق او ان الكلام عن القيامه والبعث او ان الكلام عن العذاب في الدنيا اللي هو خذلانهم ونصره المؤمنين عليهم تبقى هو لها كم مرجع يستنبئونك احق هو اللي هو ايه هل القران الذي جئت به هل النبوة التي تدعيها هل الشرائع التي تقول أن الله أنزلها كمنهج يحكم حركة الإنسان يبقى ماشي طب هل القيامة والبعث هل العذاب اللي هو بيبقى في الدنيا يبقى تنفع لدي وتنفع ايه تنفع لدي وتنفع لدي ويستنبئونك أحق هو قل الجواب ايه ايه وربي إنه لحق طب اللي بيستفهم منك حاجه زيد موجود عندك تقول له اه موجود ايوه موجود خلاص انما تقول له والله ان زيد موجود ما تقعدش تاكد له الكلام ده لان الراجل ما بينكرش حاجه يعني اذا سالت واحد عن عن خبر وما فيش فيه صوره انكار في السؤال تقول له فلان عندك تقول له ايه ما الجواب الطبيعي تقول له ايه فل... عندي ايوه نعم طب هل يمكن بقى في الجواب اللي زي ده فلان عندك تقول له اي والله انه لعندي يبقى الكلام ده زائد عن المطلوب ولا مش زائد عن المطلوب الكلام ده ينقال لمين لمن بدت عليه شبهة الإنكار إذا فهم من قوله ويستنبئونك أحق هو كلام إنكاري واستهزائي ولذلك جاء الجواب بإيه إيه حرف جواب إيه يعني نعم بس دائما تأتي مع القسم لأن حروف الجواب مثلا زيد عندك تقول لي مثلا نعم ألست بربكم قالوا إيه بلى تبقى بلى برضه حرف الجواب بس ما يجيش إلا في النفي إيه ما تجيش إلا في القسم يبقى كل حرف جواب له إيه مقام بلى تأتي لما يكون في نفي ألست بربكم قالوا بلى أليس الله بأحكم الحاكمين تقول إيه تقول بلى طب إيه وربي يقول يعني معناها نعم وأقسم بربي تبقى إيه ما تجيش إلا حرف جواب في إيه في ساعة الإيه القسم وأنت لا تقسم على شيء وتؤكده بإن إلا إذا كان السائل فيه شبهة الإيه الإنكار وعلى درجات الإنكار يأتي التأكيد يعني ممكن شويه يجي له حاجه واحده ممكن شويه اكثر يجي له الثانيه اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما ايه فعززنا بثالث قالوا الثلاثه ايه ان ايه اليكم لمرسلون طيب قالوا ايه تاني قالوا إيه ما انتم الا بشر مثلنا يبقى في انكار تاني بقى الاول كذبوا الاثنين عززنا بايه وما دام كذبوا الاثنين وعززنا بثالث يبقى في انكار فالثلاثة قالوا إنا إليكم إيه؟ طب لما بعدين جه قالوا لا أنتم بشر مثلنا وما أنزل الرحمن مش إن أنتم إلا تكذبون قالوا إيه؟ ده ده تأكيد يعني إنكار جامد قوي قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون الله كم تأكيد شوف كم تأكيد لأن الإنكار زاد قوي إذا فالتأكيد في أسلوب المسؤول إنما يأتي على مقدار الإنكار فإن لم يكن هناك إنكار فلا تأكيد يجي الكلام كده من غير تأكيد إنكار شوية نديله تأكيد واحد في لجاجة في الإنكار نديله تأكيدين فيه آه، تبجح في الإنكار نديله ثلاث إيه تأكيدات على حسب الإلجام الرسول قال إيه بقى ربنا علمه قال له إيه يستنبئونك أحق هو قل يا محمد لهم إيه يعني نعم نعم إنه حق وربي بيحلف مين ب- بالرب لأن الرب هو اللي هو اللي مكلفه الرب هو اللي إيه وبعدين يقول ايه انه لحق يبقى اذا كل ده, ده ايه كل دي تاكيدات لانه فهم من قولهم ويستنبئونك احق هو انهم ايه منكرين ومستهزئين ويستنبئونك احق هو قل اي وربي انه لحق وما دام حق وانتم مش هتؤمنوا بيه يبقى هتتعذبوا وما دام هتتعذبوا اوعوا تعر- يدخل في بالكم ان هناك منجا من الله لن تعجزوا الله هربا ولن تعجزوه شفاعة بأحد ولن تعجزوه بيعا ولن تعجزوه خلة تت- تتقدم عشان ت- إيه؟ تشفع لكم وما أنتم بمعجزين فأراد أن يفسر حتة من الإعجاز لأن الحق سبحانه وتعالى من الممكن يقبل في شفاعة الشافعين من الممكن يفتدي نعمل فدية نقول له لا قال لك ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به الله لما يجي للعذاب يقول أنا لو لي إيه شوف اللي في السماء والأرض تبقى ملك واحد بقى وهل هذا يتأتى أن يكون كل السماء والأرض ملك واحد إذا فالشرط لا يتأتى إيه؟ شرط ما يتأتاش ده كلام عالي وهب أنه تأتى برضه مش هنفديك بملك الدنيا والآخرة مش هنفديك بملك الدنيا والآخرة وانت ظلمت ليه في الدنيا ما الداعي إلى ظلم الظالمين بيظلموا ليه الظلم أخذ حق الغير ومعنى حق الغير يعني اللي هو كسبه بطريقه المشروع تقوم لما واحد يظلم واحد يبقى عايز ياخد عرق مين ثمرة عمله فإن صح هذا واستقام يبقى كل واحد ما يعرقش ويقعد يحط رجل على رجل ويعمل بلطجي و- وياخد من عرق الكادحين وايه ويصرف تبقى حركه الحياه تتعطل ولا لا؟ لما حد لما الناس الكادحين كده يشوفوا واحد قاعد عامل فتوه وبلطجي وعامل اتاوه على الناس وبياخد من ده وبياخد من ده ولا بيتعب ولا بيعمل حاجه وعايش عيشه كويسه قوي قوي كل واحد يعمل كده ولا لا؟ اه يبقى اذا ما كانش الظالم الله سبحانه وتعالى يردعه في الدنيا قبل الآخرة إيه اللي يستشري يستشري الظلم وإذا استشرى الظلم في مجتمع تيجي البطالة والع... وال- والعطالة وكل واحد يحب ينتفع بإيه يجيب دمه من عرق التاني إذا جاب واحد دمه من عرق التاني وشاعت هذه المسألة بطلت حركة الحياة كلها طب الظالم عايز ياخد أكثر من اللي له قال له هب أنك ظلمت وأخذت إيه الدنيا دي كلها برضه مش هت ايه لو جيت قلت لنا آه، نفدي العذاب بانك خد الدنيا ديت مش ما يحصلش يبقى اذا الظلم خاب ولا ما خابش ولذلك قالوا وقد خاب آه، من افترى وقد خاب من افترى ولو ان لكل نفس ظلمت لو انها ايه لها ما في الارض لافتدت به من عذاب يوم القيامه دي افتدت بتقول لا لا خدوا اللي خدته إيه؟ وسيبوني بايه وسيبوني بحالي وهذه ظاهرة موجودة في دنيا الناس ما وصلتش للآخرة هب إن واحد قعد بقى يرتشي وقعد يختلس وقعد يجمع وقعد يسرق وقعد يجنب بعض وبعد ذلك أخذ بالقانون وتلابيبه كده وهياخدوه بقى يعملوا يقول لهم إيه قول لهم خدوا اللي إيه خدوا اللي عندي بس سيبوني دي مش هتحصل بقى في الايه يمكن يقولوا له انت ما خبيت ال- الجمارك ومش عارف ايه اتنازل عنها بقى وخلاص اتنازل عنها لا مش هيحصل في الاخر الكلام ده واحنا كنا هناك في آية ال- في آيات البقرة عند قوله سبحانه واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا مش كده ولا يقبل منها ايه لا يقبل منها في آية لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة مش في آية كده لا يقبل ايه وإياي بأكده وإياي آية كده واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس ايه شيئا ولا يقبل منها ايه ولا تنفعها شفاعة الله والآية الثانية قال ايه واتقوا برضه هي هي واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيء ايه ولا ايه لا آه لا لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل شفت الفرق بين الاثنين لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها ايه الناس اللي عمالين بيتشكك يشككون في القرآن يقول لك الأسلوب واحد والمعنى هو واحد ايه المعنى في ان يقدم هنا ويأخر ويقول دي يؤخذ ودي يقبل ودي شفاعة ودي عدل ويقدم دي على دي ولا البليغ اي الايتين اي الايتين بليغ ان قلت الايه الاولى بليغه تبقى الثانيه مش بليغ وان قلت الثانيه بليغه تبقى الاولى مش بليغه يقولوا لا الاثنين بلاغه ما هو انت لو عرفت صدر الايه وفهمتها فهم ملكه عربيه لغويه لعرفت ان هذا العجز يناسب الصدر والعجز ده يناسب الايه يناسب الصدر ليه لان الايه اللي بتقول ايه واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس يبقى كم نفس عندنا نفسين نفس النفس الاولى إيه؟ لا تجزي نفس عن نفس النفس الاولى هي الايه هي اللي بتفدي بتشفع وعن نفس المشفوع له طيب. نشوف الحالتين يبقى اذا ايه ولا يقبل منها ولا يقبل من من اي نفس ان كانت النفس لا, ي... لا, لا تجزي نفس اي الشافعه عن نفس اي المشفوع له مش معناها كده طيب ولا يقبل منها ولا يؤخذ منها ولا ايه منها من مين اه يبقى ف- مره ترجع على الشافعه ومره ترجع على الايه على المشفوع لها ما هي نفس عن هات الضمير بقى ترجعه لمين فيهم يا للشافعه إيه؟ يا للمشفوع فيه فإن أرجعتها إلى المشفوع فيها أول الواحد ما يجي يفتدي معاه حد يقول له خد ديا وسيبني ما قبلتش منه يقوم يتوسط بواحد تاني له جاه يقول له يا شيخ شوف لي الحكاية دي يبقى الأول يدي العدل ولا لأ ما نفعش العدل يجيب مين يجيب الشفيع قال لك لا يؤخذ منه لا يقبل منه عدل ولا تنفعه تنفعه مش تقبل لكن الثاني اللي هو الشافع لما يجي يشفع يروح يشفع عند ربنا يقوم يقول له ما اقبلش شفاعتك يبقى لا تقبل شفاعته خلاص يقول له طيب ما قبلتش شفاعتي انا اادي الغرم اللي على صاحبي ما اخذش منك حاجه يبقى اذا دي تتقدم ودي تتاخر على حسب مين على حسب مرجع الضمير على النفس اهي للنفس الاولى ولا للنفس الثانيه فان كانت للنفس الشافعه يبقى الاول هه، ما تقبلش شفاعتي الثاني يقول طب ما قبلتش شفاعتي انا ادفع عنه المطلوب يقول لك ولا ناخد منك عدل طب لكن النفس المشفوع ليه اول ما تتكلم تعمل ايه ان كان عندها تقول له انا ادفع العدل يقول له مش قابلينه ما ما قدرش يستشفع بالغير يقول لك ما تنفعكش هذه الشفاعه يبقى اذا الضمير حين يعود على واحده منهما يعوز ايه والضمير عادت على الثانيه يبقى يعوز ايه الايه الثانيه ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به ده ان قبل الايه الفداء يبقى فيه المانع من جهتين اثنين اولا تعذر ملك النفس الواحده لكل ما في الايه الارض ثانيا انها وان ملكته فرضا برضه مش هتقدر تفتدي واسروا الندامه لما راوا العذاب اسروا الندامه يعني اخفوا الايه الندامه هي الحسره التي تأتي في النفس وليس لها ظاهر من انزعاج لفظي أو حركي يعني همه فين همه في قلبه طب ليه قال لك لأن في ساعة ينبهر المعذب من العذاب فتجمد دماؤه ولا يستطيع حتى أن يصرخ يبقى كل كبته في ناحيته يبقى كل كبته في ايه في نفسه يبقى وأسروا النداوة لأن هول الموقف يجمد كل دم في عروقهم ويخرس ألسنتهم يقول له انطق ما ينطقش اتكلم ما يتكلمش يبقى همه كله فين لأن برضه التعبير الحركي في الصراخ أو الألم أو أو إلى آخره ده لون من الإيه؟ من التنفيس البدني فإذا لم يمكن ما يقدرش يقول لك انبهت كده وانبهر ليه؟ يبقى كل تعبه في في نفسه وأسروا الندامة لما رأوا العذاب المفزع المفجع خد بالك بقى من التعبير اللي جاي ده الكلام ده في مين لنفس ظلمت ومش هنقبل منها فداء بملكته كله يبقى الكلام في الظالمين ولا لا اللي هيعذبوا ولا لا طب بعد ذلك وقال وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون قضي بينهم ده هم كلهم كفر ده هم كلهم ظالمين يبقى يقضى بينهم ازاي ده انما كان يقضى بينهم وبين المؤمنين القضيه قايمه بين المؤمنين وبين مين بين الكفار لكن ده الكلام في مين المستحقين للعذاب كله كيف يقضى بينهم خدوا بقى شوف رحمه الحق لا تظن ان الكافر بالله بمنأ عن العقوبة على ما يرتكب من مخالفات طالبه بها الدين الذي لا يؤمن به فهب أن كافرا ظلم كافرا كافر ظلم كافر أيقف الله من هذه المسألة موقف المحايد لا حق خلق الله للنفس الإنسانية يخليه وإن كفر به يأخذ له حقه من أخيه الكافر يأخذ له حقه من أخيه الكافر وما مدار هذا الأخذ عشان يعمل له إيه أم قال لك يبقى الذي ظلم أخاه الكافر ربنا ما يقفش منه موقف المتفرج لا ليه أم قال لك لأن صنعته خلقه وما دام خلقه ولو أنه كافر به برضه ما يرضاش اللي كافر به زيه إيه يأذيه فما بالك بقى لما يكون هو بي ما, بي ما بيجازيش الظالمين من المؤمنين لبعض كذلك يجازي الظالمين من الكافرين ببعض يجاز الكافرين من الظالمين يعمل فيهم ايه برضه يقضي بينهم بالحق طب يعمل عشان يعمل ايه ام قال لك فياتي للمظلوم ويخفف عنه من العذاب بقدر ما يثقله على الظالم يبقى ادي معنى وقضي لان كلمه وقضي بينهم تتطلب قضاء والقضاء معناها عدم التحيز والقضاء فيصل بين خصومتين والقضاء يترتب عليه حكم يحكم بايه أم قال لك لا وإن كانوا كافرين بي إلا أنه وقع من أحدهم ظلم للآخر فأنا لأني رب الجميع وخالق الجميع كما أعطيتهم بقانون الربوبية كل خير أعطيته للمؤمنين هو أعطى المؤمن الشمس وقال لها ما تطلعيش على الكافر لا طب الميه الهوى كل دي عطاء ربوبيه كل واحد كل الناس فيه ايه سواء فاذا ما حدث ظلم بين متدينين بدين واحد او غير متدينين لا بد ان يقضي الله فيه بالفصل والحكم العدل وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون اي فيما بينهم وهم لا يظلمون اي فيما فيما بينهم الا ان لله ما في السماوات والارض لله ما في السماوات والارض هذه قضيه وان لله ما في السماوات والارض الا ان لله ما في السماوات والارض يبقى كم اسلوب يعبر عنه عن المعنى بكم اسلوب لله ادي واحده ان لله بيأكدها قوي ألا إن لله يبقى جاية ليه دي إيه الحكاية دي قال لك ألا دي اللغة بتقول عنها أنها أداة تنبيه أداة تنبيه ما بتؤديش في الكلام حاجة قال لك لا ده تنبه اللي بيسمع أن المتكلم سيتكلم بعدها كلام مهم أوي ونذرا لأن المتكلم يملك زمام لسانه هو الذي يتكلم إنما السامع ده مفاجأ ولا مش مفاجأ قد يتكلم متكلم بما دار في ذهنه عشان يبرزه على لسانه للمخاطب المخاطب يفاجأ على ما يفاجأ ويتنبه كده ويتنبه يكون فات كلمة يكون فات اتنين والله يريد أن لا يفوت منه ايه كلمة واحدة يقوم يجيب أداة تنبيه بعيد عن الخبر الأول ألا ساعة ما تسمع ألا يقول إيه إن كان غافل إيه يبتدي إيه ولسه ما مش عارفين ألا إيه تقوم تيجي إن لله ملك السماوات والأرض وقد تنبه مين وقد تنبه السامع الغافل فلا تفوته إيه لا تفوته إن ولا إن ولا لله ولا في السماوات ولا في الأرض لكن لو لم تجئ إلا يمكن على ما يقولوا ان لله ما في السماوات والارض يكون ايه على ما يتنبه تكون فاتت ايه فاتت حاجه والله لا يريد ان تفوت من هذه القضيه كلمه ليه قال لك لان الحق سبحانه وتعالى خلق الكون وخلق الانسان الخليفه وسخر الكون للانسان الخليفه وقال للاسباب والمسببات اخضعي يا اسباب ويا مسببات لعمل العامل فكل من يجتهد وياتي بالاسباب اديله الايه؟ اللي يزرع الارض ده اهي في مواعيدها ويحط فيها البذره المناسبه للتربه ويرويها في مواعيدها ويحافظ عليها من الافات ياخذ الايه؟ الثمره مؤمنا كان او طائعا كان او عاصيا يبقى اذا الاسباب بتخدم مين؟ بتخدم الخليفه فاذا ما خدمت الاسباب الخليفه وكان هذا الخليفه يعني مش مش في باله الايمان ولا مش في باله ربه يظن ان الاسباب دانت له بقوته ويفتن في الاسباب ده الارض يا سلام ده البذره كويسه ده مش عارف ده انا رويت كويس ايه اوتيتوه على ايه على علم فياتي ليترك مسبب الاسباب يعني يرتبط بالشيء الايه المباشر ويسيب مين ويسيب مسبب الاسباب فربنا هنا جه قال ايه تنبهوا ايها الغفل تنبهوا ايها الجاهلون خذوا القضيه دي ببالكم ان لله ملك السماوات والايه والارض واياك ان تفهم انك باسبابك اخذت غير مراد لك من الله هو اللي جاب لك الاسباب وهو اللي اعطاك ليه قال لك لان حوزة الأشياء بتأتي بالحركة والحركة بتيجي بتفكير والتفكير تنفذه طاقات وجوارح و إلى آخره تمسكها من أولها أنت الأرض اللي أنت بتتفاعل معها دي عشان تزرعها أنت جبت إيه؟ جايالك طب الفكر الذي خطط أنت رتبته وركبته كده وعملت مخ طب الجوارح التي فعلت أنت اديتها الطاقة ابدا قال لك وفي اغيار الكون الدليل على ذلك كله ازاي ام قال لك فكرك اللي بيخطط دي تصيبه آفة يبقى مجنون ما يقدر يخطط ولا يعمل يبقى مش بذاتك بقى بمن وهبك وصان لك الموهوب طب افرض انك انت عايز تحت الطاقة تشتغل أم قال لك ما بنشوفش واحد يبقى يحرك ايده ما يقدرش يحركها تبقى مش بذاته لو كان كده كان يحركها انما تبقى مش بذاته يبقى كل ما تاتي فيه الاغيار يبقى ليس من ذاتك وكل ما تملكه نتيجه لحركتك ليس من ذاتك وانما هو موهوب لك من مسبب الاسباب فاياك انك انت تنظر الى الاسباب ولا تنظرش الى الايه المسبب لان لله ملك الاشياء التي تحوزها والادوات التي تحوز بها دي ملكه بدليل انه يسلبها في اي وقت الاشاره تيجي من المخ للايه تتحرك ما تقدرش تتحرك يمشي ما يقدرش ايه ما يقدرش يمشي اذا كلها لمين فتنبه ايها الغافل واياك ان تظن ان الاسباب هي الفاعله بدليل ان الله يخلف الاسباب يخليك زرعت الزرعة والأرض خصبة وكل حاجة وبعد ذلك يجي بس دودة, دودة بسيطة كده في القطن تروح قشالك الغلة عال قوي قوي قوي كده ويجي شوية سموم يروحوا مو... قبل ما ت... ما يجي لها التلقيح خلاها فاضية كلها الله إذا ما دامت فيه أغيال يبقى لازم تعرف أن الأشياء غير فاعلة بذاتها وما دام غير فاعله بذاتها فمرد كل مملوك الى مين؟ الى الله. فيه ملك وفيه ملك. الملك هو ده اللي تملكه، الواحد يملك جلابيته ويملك الاواني ويملك البيت اللي هو ساكنه ويملك الحمار اللي بيركبه ده ملكه. انما ملك ان تملك من له ملك. يبقى ده اسمه ايه؟ ملك. لك سيطره على ايه؟ على مالكين. ويبقى القمه في الملك ولا في الملك؟ في الملك قال طب ما تشوف يا اخويا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء مش الملك لا الايه؟ الملك نفسه اللي بيبقى منحط مش عارف ايه وبايه وبايه وبايه والدنيا كلها مرعوشه وبعد ذلك لاهون سبب تلتفت تلاقي الحمد الله يبقى اذا مش بك يا سيدي انما باراده ان تكون كذلك حين لا يريد ان تكون اسبابك كلها ما ايه ما تنفعش يبقى كلمه الا هنا جايه عشان ايه تنبه الغافل وسبب غفلته ان الاسباب استجابت له واعطته المسببات والاسباب حين تعطي يمكن انت تنغر في مين في الاسباب فتفتن ايه فتفتن به يقوم ربنا يخلي الاسباب تخلف في بعض الاشياء عشان تتلني مر... تتنك مربوط بمين؟ مربوط بالمسبب. الا ان لله ما في السماوات والارض. الا ان وعد الله حق. ما دام لله ما في السماوات والارض يبقى ان وعد وعدا يبقى قادر على انفاذه ولا لا؟ مش في حاجه خارجه عن الملك كلها داخله في ايه؟ خده في الملك. ولكن اكثرهم لا يعلمون احنا قلنا العلم طيب بس والى لقاء اخر ان شاء الله